عمرك كالأعراس يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى
ذا باب التوبة مفتوح في بشائر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام أنا يعجبني كثيرا الإنسان المسلم الغيور على دينه المحب لدينه الذي يتحرق شوقا لنصرة دينه وفي يوم من الأيام جاءني شاب أشعر أن كما لو كانت عاطفته ست- سوف تندلق من صدره ستفيض من صدره ويقول يعني المشركون كذابين خلاص المشركون كذابون ولكنهم طلبوا أن يروا معجزات حتى يؤمنوا فافرض حتى أنهم كذابون لكن هي المعجزات هتخلص ده رب العالمين لا يعجزه شيء وقدراته مطلقة لماذا لم يشبعهم بالمعجزات كل ما يطلبوا معجزة يعطيها لهم كل ما يطلبوا أن يروا آية يعطيها لهم على الأقل إبطالا لحجتهم على الأقل لكي لا يبقى عندهم شيء يقولونه أمام يعني كل ما طلبتموه من معجزات رأ- من معجزات رأيتموه يقول ولكنني على العكس أشعر أن القرآن الكريم يرفض أن يطلعهم على المعجزات يعني يطلبوا شيء القرآن يرفض يوريه لهم يطلبوا معجزة أخرى الإسلام يرفض يع- يعطيها له معجزة ثالثة يعني أشعر أن الكافرين كما لو كانوا يقيمون الحجة على الإسلام وليس أن الإسلام يقيم الحجة عليه يقولوا طب يا رب ما احنا طلبنا نشوف معجزات محددة ولم تعطينا إياه وحتى لو هيكذبوا ما يشوفوا احنا هنخسر ايه يروا خلاص و... ويبقى احنا ما خسرناش حاجة طبعا هو لا يقول ذلك استدراكا على الله ولا يقول ذلك من باب محاسبة الله إنما هو يريد أن يفهم وهذا مشروع فإن الله لا يسأل عما يفعل والله يحكم ما يريد ويفعل ما يريد لكن أنا كمسلم محب لديني وغيور عليه أريد أن أفهم لماذا واحد مثلا كافر بيقول أنا أريد أن أرى معج... كنز نازل من السماء لماذا لا ينزل الله عليه كنزا ينزل من السماء ويبقى أبطل حجته فإن كفر خلاص والحقيقة أن هذا فعلا موجود في آيات القرآن فعلا ده صحيح أن الكفار طلبوا أمورا معينة فمثلا ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له شوف بقى من الآخر إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار تنزل نار من السماء تأكل القربان تعمل كده نؤمن بيك ما تعملش كده ما يلزمناش وإذا بالقرآن يرفض ليه ترفض ليه قالوا طيب خلاص بلاش دي لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا احنا, احنا بلد صحراوي والمية قليلة فإذا أردت أن نؤمن بك فجر لنا بير مية ينبوع من الأرض لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يم- ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ورينا شيء مش معتاد أو تسقط السماء علينا كسفا كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله أو ت... أو تأتي بالله و... أو أو, ت... أو يكون لك بيت من الز... من زخرف أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو أقول لك بلاش أو ترقى في السماء تطلع كده نشوفك أو ترقى في السماء بس على فكرة لو طلعت احنا لنا مواصفات ولن نؤمن لرقيك حتى وانت نازل بقى تبقى تجيب لنا حاجة من فوق أمارة حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وإذا بالإسلام يرفض يقول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا الله ما تجيب يا عمي ما تجيب ما انت طلعت السماء فعلا في رحلة الإسراء والمعراج ونزل الله عليك آيات ونزلت بها يعني حصل فعلا ما بت... لماذا لا ترد عليهم وتقول لهم إن ما طلبتموه قد حصل فعلا ليه أو سوف يحصل والعجيب أن هذه الآيات وردت في سورة الإسراء الآية السورة أولها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تتكلم عن الإسراء وت... وتبين الرحلة العظيمة التي لا مثيل لها وفي وسط السورة تذكر أن الكفار طلبوا هذا والإسلام يرفض أن يريهم هذا إيه ده ليه ما يوريهم ثم طلبوا شيئا آخر اللي هي إيه أو, يك... أو يكون لك أو آه أو تأتي بالله والملائكة قبيلة آه لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك يجيب مشي ملك معاك بودي جارد كده يمشي جنبك ملك برضه يسندك يقول فعلا هذا محمد رسول الله رفض رفض مرضيش ليه طب ما هم شافوا الملائكة في غزوة بدر فعلا طب ما تقول لهم لقد أراكم الله الملائكة في بدر لقد رأوا ما, ما هم شافوا جبريل أتى يسأل الناس ما الإيمان ما الإس... يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان ما الإحسان ما, الإ... ما الإسلام ما الإحسان متى الساعة متى أشراطها أو ما أشراطها فأقول لهم لقد رأيتم جبريل ينزل يا سيدي جبريل مخصوص لماذا يرفض الإسلام نعم نعم فعلا هذا منهج الإسلام والسبب أيها الإخوة أن تجارب البشر قبل الإسلام أثبتت فعلا أن البشر لا تنفعهم المعجزات إذا كانوا يريدون الكفر ومقاييسهم فاسدة المعجزات ما نفعتش معهم لم تصلح يعني مثلا في قصة سيدنا صالح الله أرسل مع, مع صالح ناقة جمل مبصرة فهمة عندها مخ تعرف تتفاوض مع البشر وتتقسم الأمور بينهم فلما أيقنوا بالآية الكفار شافوا أن الآية بينة وواضحة جدا قتلوا الناقة عقروها ذبحوها مش آمنوا بها لا ده يا راجل أكتر من كده الجن الجن سخرهم الله لسليمان كفروا بسليمان طب عايزين ايه أكتر من كده ولكن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إبراهيم أخرجه الله تعالى من النار وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ومع ذلك بمجرد أن خرج من النار أصروا على كفره إيه ده موسى أحيا لهم الميت ميت كده ضربه بالبقرة فأحياه لهم ومع ذلك كانت النتيجة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ده الآيات ما بتجيبش نتيجة معاهم خالص الآيات لا تؤدي إلى نتيجة أكتر من كده آه أكتر من كده أن الله سبحانه وتعالى في عيسى عليه السلام الذي جعله يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمى والأبرص بإذن الله ويشفي المرضى بإذن الله ويعلم بعض الغيب بإذن الله و اللي عملوه إيه بعد الآيات المعجزة دي أنهم اتبعوه ليقتلوه طلبوا أن يقتلوه وأن يصلبوه آه لا يبقى الآيات ما جابتش نتيجة مع الكفار ده بمجرد أن يتبين لهم صواب الآية يقتلونه على طول حتى اللي هم طلبوه مش هم قالوا لن نؤمن لرسول إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار كانت إجابة القرآن عليه عليهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين يبقى الآيات مش نافعة معاكم ده أنتم بتقتلوهم أنا يعني أنتم تفكرون وت وت وت وتركزون عقولكم ثم تطلبون شيئا محددا فيأتيكم فتقتلون من جاء به مش ممكن فإذا بالعكس الآيات الأص... اتضح أنها لا تنفع الله أنت بتقول إيه معنى ذلك أن الله عندما كان ينزل الآيات حاشاه ذلك سبحانه كان غلطان كان مخطئا معنى ذلك أنه لم يكن يعلم أن الآيات لن تنفع فكان ينزلها ثم اكتشف حاشاه ذلك سبحانه سبحانه أن الآيات لا تنفع فامتنع لا وإنما معناه أن الآيات لازمة فعلا المعجزات لازمة فعلا لكن لازمة للصنف من البشر اللي عنده مقاييس لأن أنا مش أي واحد هيجي يقول لي أنا رسول الله أصدقه أعرف منين ما يمكن يأتيني واحد يدعي فلا بد أن يقدم لي معجزة أو دليل فإذا قدم وكنت أنا مستقيم المقاييس متجردا ليس عندي هوى ولا عداوة فإنني سأؤمن لأن المعجزة مبينة لكن إذا كنت سيئا ومهما فعلت معي لن أؤمن زي اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك كفروا به مع علمهم علمهم اليقيني به لذلك المعجزة ضرورة ولكن للصنف من البشر المستقيم المتجرد مستقيم المقاييس ولا لزوم لها للصنف الفاسد لهذا الإسلام رفض أن أن يكون طريقته مع الصنف الفاسد أنه يطلب فيدلهم فيكفروا هات لي المعجزة الفلانية تفضل كفرت هات ها ما ي... رفض هذا المنهج وإنما قال لقد أرسلت إليكم معجزات محددة وبعدها هناك مناقشة بيني وبينكم طيب برضو ما يبعت لهم معجزات أقول لكم لماذا لم يرسل لهم معجزات يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى
في الواقع لو أرسل إليهم معجزات أيها الإخوة سيفرغ الأمر من مضمونه إزاي أنا الآن طلبت معجزة فرفضها الإسلام رفض أن يعطيني إياها وثانية وثالثة ورابعة وخامسة إلى ذكرت لكم من آيات في على الأقل 8 طلبات 8 معجزات مطلوبة طلبها الإنسان الكفرة فلما رفض الإسلام كل ذلك عمل ايه اخلى اخفض فرغ قلوب الكفار تماما من اللجج والمناقشة الى شيء اخر عايزين كذا لا عايزين كذا لا عايزين كذا لا عايزين الله امال عندك ايه اه هو السؤال ده اللي انا منتظره انا منتظر انك تسألني انت امال يا اسلام اعرفك منين ما دام انت رافض كل معجزة بطلبها يعني اعرف منين هو السؤال ده الاسلام برفضه لاعطاء اصحاب اللجج واللجاجة والجدال وال وال وال والالتواء برفضه ان يعطيهم هذا الذي طلبوه التواء الجأهم الى ان يقفوا ويقولوا طب في ايه بقى قول انت اللي عندك ليسمعوا وهذه روعة الدين الخاتم لأنه يا إخوة الدين التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها كتب الله لكن في مراحل للبشر في مرحلة قديمة ومرحلة جديدة ومرحلة متوسطة فمرحلة الإسلام دي مرحلة النضج النهائي للبشر خلاص ده آخر كتاب هينزل وآخر وحي هينزل وهتفضل الحكاية كده لغاية يوم القيامة بقى خلاص فلا بد أن يدرب البشر على درجة من ارتقاء الاستدلال ارتقاء إقامة الحجة قال لهم تعالوا بقى نناقش فأضرب أضرب لكم بعض الأمثلة يعني مثلا على سبيل المثال في مسألة أنه لما قالوا إيه معقول ربنا يرسل رسول من البشر طب ما يرسل ملك فالإسلام رد على هذه الجزئية مثلا قال لهم والله أنا أرسلت الرسول من البشر لأنكم بشر فأرسلت رسولا لتروا كيف يطبق الإسلام إنما لو طبقه يعني لو الملك الرسول الملك ده كان يقوم الليل هتقول يا عم ده ملك ده الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون انما انا ما اقدرش اصلي قيام ليل ساعة في اليوم ملك يقدر يفضل ليل ونهار ف- فهتقدر هتلاقي نفسك ما- لا تنتفع انما لو ان الذي يقوم الليل بشر تقول اه انما انا بشر مثلكم كل ما في الامر ان الوحي ينزل علي يوحى علي- الي فالله تعالى قال هذا قال لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا لكن اللي ماشيين على الأرض بشر فهنزل لكم بشر يسوق إليهم منطق الرسالة أيضا مثلا لما وجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بيبيع ويشتري ويتجوز ويخلف و... وزوجته تحمل وينزل الأسواق قالوا إيه ده ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فرد عليهم الإسلام يقول لهم امال عايزين واحد شيخ زي اللي بيقعدوا في التلفزيون هنا دول يقعد كده لابس عمة وقفطان و- و- وجبة ويقعد يقول للناس قال الله وقال الرسول ولا ترون معاملاته لتعرفوا التطبيق العملي كما عرفتم الكلام النظري ما يمكن بيقول كلام ولا يطبقه ما يمكن الكلام صعب لابد ان ي... ده ال... انتوا عارفين يا اخوه ان شرط الفقيه انه يكون عارف الدنيا ماشيه ازاي يعني الفقيه ما ينفعش يبقى ما يعرفش الاوزان والاسواق والتجارات فقه معناه المام بالواقع كما انه المام بالاحكام التي جاءت في الكتاب والسنه فبدأ الإسلام وقال لهم كل الأنبياء من قبل لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق سنة دائمة وظل أنا طبعا ليس عندي وقت إنما كل القضايا التي طرحت طرحها الإسلام بهذه الصورة حتى إنهم لما قالوا أنت كذاب مثلا وأنت مجنون وأنت مفتر إنما أنت مفتر وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر مفتري تفتري بتألف من عند نفسك قال لهم بس بسيطة انتوا مالكم مال الحكاية دي افرض أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا هي دي قضيتكم فمن يجير الكافرين من عذاب أليم انتوا هتعملوا ايه في نفسكم الكافر هيتعذب والمؤمن هينعم سيبك مني لا تشغل نفسك بي انت تعمل ايه في قضيتك فساعتها الواحد يقول الله يعني هو بيقول له انت شايفني وحش انا حلو ولا وحش انت مالك مش قضيتك دور على نفسك دلوقتي انا بقول لك العمارة بتقع حصل زلزال والعمارة بتتشرخ وبتقع تقول لي لا انا زعلان منك انت اول امبارح زعلتني اجري يا ابني هتقع العمارة على دماغك تموت اذا فصل الاسلام انا طبعا كما قلت ليس عندي وقت انما بدأ الاسلام يقول لهم افيقوا الى الح... اذا كنتم اصحاب منطق اتفضلوا ولذلك اتفضلوا افهموا سيبكم من اللي انتم بتطلبوه من اللجاجة ولذلك الإسلام قال لهم كلمة في منتهى الجمال حتى في الآيات اللي بتقول قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم عايز يخرجهم من اللخبطة والنقاش والمراء والجدال قال لهم تعالوا نتفق ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أندادا من دون الله ما تخلينيش أنا ما تعبدش بشر زيك تعالوا نشوف اسمعوا مش انتوا مختلفين معايا تعالى انت هات مراتك وولادك وانا اجيب مراتي وولادي ونقف انت وزوجتك واولادك وانا وزوجتي واولادي ونبتهل الى الله انه ينزل لعنة الله على اللي بيكذب مننا ويظلم و- ويفتري فخافوا ترعبوا لأنهم يؤمنون بأن هناك الله ويمكن أن ت... فرفضوا ما تيجوا ما تيجوا مش انتوا بتقولوا ان انا الكذاب ولا المفتري تعالى هندعي ربنا اللهم نزل لعنتك على الكاذب منا ولو فعلوا ذلك لنزل ما يحرقهم كما ورد في الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ الإسلام يخرجهم من اللجج والمناقشة إلى القول الفصل ليه؟ علشان مرحلة النضج البشري لغاية يوم القيامة لكن المفاجأة بقى ان كل ما طل... المفاجأة والله و... ويعني اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ان كل ما طلبه هؤلاء الكفار من آيات ومعجزات سواء حسية او غير حسية ملموسة حسية يعني تقدر تحسها بجوارحك تلمسها مثلا انت عندك حاسة اللمس شيء تلمسه حاسة البصر شيء تبصره حاسة السمع يبقى شيء تسمعه حاسة الشم يبقى شيء تشمه كل ده جاء عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا ليس عندي وقت لكن أعطيكم مجرد أمثلة أنه جاءه رجل قال كيف أعلم أنك رسول الله فقبض له حفنة من الحصى في الأرض وقربها من أذنه فسمع الحصى يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في يد النبي عليه الصلاة والسلام في واقعة أخرى قال كيف أعلم أنك رسول الله قال اللي معاك ده إيه حيوان جاي ماسك جارر حيوان بحبل كده قال له ب- إيه ده هذا الحيوان الذي معك يشهد لي بأني رسول الله قال له إزاي قال له اسمع من أنا أيها الضب قال أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان فصيح والرجل يسمع عجبا الله طب ما حاجات اهي حسية لماذا لم يقل القرآن لقد أريناكم هقول لك دلوقتي حالا لأنه مش ده منطق القرآن هذه ليست الح- ال- المعجزات المعول عليها في الإسلام في الرسالة الخاتمة طب الضب شاهد أنا أنا أنا, أنا حازم أبو اسماعيل ما سمعتش الضب وهو بيقول كده ولا شفت الحصى ولا سمعت الحصى وهو بيسبح هقول والله ماشي انت بتحكي لي حكايه ح- حدوته حلوه بس انا ما سمعتهاش وما شفتهاش هقول لك ده حديث صحيح اقول لك اه، انتوا شايفين بيناقشوا قد ايه في مرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يدلل نادى على نخلة قال هذه النخلة تعالي فجاءت النخلة تخط الأرض خطا تخط الأرض خطا حتى جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشهدت بلسان فصيح لأنه رسول الله ثم قال ارجعي فعادت إلى مكانه بيقولوا له حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا نبعت ال ال ال ال الماء من الأرض في الصحراء من الصخر بل نبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام وشرب الجيش كله ماء يقول الراوي ما ذقنا مثله أبدا ماء طيب يعني هنا في احنا بنسجل هنا لما نطلب آه، آه، كوباية مية ساعات يجيبوا لنا نوع حلو ونوع هما بالنسبة لهم ناس بيست... انما هي انواع المياه التي تباع نوع ينبع الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريدون أكثر من هذا الكشف عن السراء الأسرار والخبايا واحد قال لي واحد شيء قال له هنروح وواحد ده اللي حصل قال له والله أنا لولا أن عليا ديون وليا أولاد معرفش أصرف عليهم وزوجتي كذا كنت رحت المدينة قتلت محمد ده فقام الراجل التاني لقاه يعني فارد صدره كما يقولون قال له اسمع هي الحكاية فلوس ولادك عليا وديونك عليا وكل اللي انت بتقوله ده عليا و- وهو راجل غني وروح اقتله فالرجل خد بعضه طلع على على مكة ليقتل الرسول عليه الصلاة والسلام فعمل حيلة كده انه رايح يسلم وغيره دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلمتين فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أرأ مع معناه أرأيت حين جلست إلى فلان في الحجر فقلت له كذا فقال لك كذا فقلت له كذا فأنت قادم لتقتلني فقال والله ما علم ذلك أحد وما أنبأك به إلا أن تكون نبيا أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأمور كثيرة أخرى مش دي فقط يعني لولا ضيق الوقت انتوا عارفين ان في مصنفين صنفوا كتبا طويلة في هذا ولكن خلاص بقى خلي بالك ولكن دي لانه هي البرنامج بتاعنا ده كله ولكن كله لإيضاحات لل- للإظهار الروائع الإسلام وهو ي- يدرب البشر على الأستاذية الإسلام مش بيطلع شوية عيال زي اللي واقفين يا اخوانا اللي واقفين على النواصي ازازوا لب ويعكسوا اللي رايحه واللي جايه وكده دول بيحقروا من امه الله اراد لها ان تكون ان يكونوا ساده عشان كده احنا عايشين تحت احذيه اعدائنا بسبب هذا الاسلام لا يريد المعجزات اللي هتخلص ما هي عصايه موسى بعد ما مات موسى خلاص مش هتبقى تعبان ولا هتشق ارض ولا بحر خلاص الحصى مش هيسبح بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نقلهم الإسلام إلى القرآن القرآن معجزة علمية وتاريخية ولغوية وتشريعية وأظن ذكرت هذا في مقام آخر وسيقول لكم الشرع اتفضلوا ناقشوا ما في القرآن فالإسلام أراد أن تكون الكلام عن المعجزات مش كلام جهلة حوالين آه الشمس والقمر والقرد والجمل وال... وإنما أن تكون معج... جهل يعني عين- عندما يكابرون ويجحدون بدون منطق وإنما أن تكون مناقشات علماء حول القرآن ولقد جلست مع قساوسة في قارتي أمريكا وأوروبا وجلست مع مفكرين في دول أوروبية متعددة من علماء الاجتماع وعلماء القانون وجلست وكنت بما أم بالآيات القرآن أشعر أنهم في البداية كبار ثم يظلون يتقازمون يصغروا يصغروا يصغروا أمام القرآن ل- لقوة حجته لقوة هذا ما أراده الإسلام ألا أنشغل بحصوة تسبح وشجرة كذا وإنما أن أكون هكذا ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه أيها الإخوة أنار الله بصائرنا بالحق وعرفنا طريقنا وهذا هو سبيل الإيمان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه الحقيقة الواحد ساعات بيحس أنه ما قالش حاجة خالص لأنه مش يعني كنت أريد أن أبلغ الأمر إلى منتهاه لكن أسأل الله أن يعوض ذلك بقدرته بأن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى أراد العقل البشري أن ينهض في خواتيم حياة البشر بصورة لم يسبق لها مثيل وأكثر مما سبق والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هي ذي أبواب البشرى مشرعة تنتظر